يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحبتي في الله السعيد من قبل والتعيس من خذل من قبله الله فهو المقبول ومن خذله الله فهو التعيس المخذول قلب الأسد الجزء الثاني من قلب الأسد قلب الأسد لا نعني به الحيوانات والأسود وإنما نعني به قلب موجود داخل جوف خلقه الله سبحانه وتعالى هذا القلب المفروض أنه يفكر في فطرته والمفروض أنه يفكر فيما يسعده يأكل يفترس ليعيش يسعى لتحقيق رغباته هذا القلب لما يفكر في غير ذلك عندما يفكر في عطاء من يجب أن يأخذ منه وعندما يفكر في أن يرحم من المفروض أنه يقص عليهم عندما يفكر هذا الأسد بقلبه إزاي يتعايش ويحب ويرحم اللي حواليه حتى اللي أضعف منه لا مش بس اللي أضعف منه ده حتى اللي مفروض أنه هو يفترسه المفروض أنه هو يأكلهم لما بيفكر إزاي يرحم اتحول لحاجة تانية خالص احنا المرة الماضية اه رأينا أسد تحول قلبه إلى قلب عاشق ومحب منسيش أصحابه حبهم قرب منهم آه بدأ يبقى تعيس لما يبعد عنهم بيشتاق لهم هذا الأسد لما تعود على الحب لما وضع في غابة الأسود أصبح محب أصبح عاشق شفنا عيلته إزاي آه زوجته بتحبه وإزاي أولاده بيحبوه آه وشفنا قد إيه هو سعيد وشفنا قد إيه هو بيشتاق لأصحابه الأول ده قلب أسد إزاي تحول إلى هذه الرقة وإلى هذه الحنية إنما هي التزكية كلمة تزكية واحد يقول هو الأسد بيزكي نفسه أقصد أنه لما تعود على الحب لما لقى حب لما لقى معاملة طيبة اتعود عليها نسي انه يقسو ونسي انه يفترس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله الإنسان ممكن يزكي نفسه حتى يصبح قريب من الملائكة وعلى بعض الأراء الإنسان لما بيزكي نفسه بيتفوق على الملائكة لقول الله عز وجل لقول الله عز وجل أولئك هم خير البرية إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية يعني خير من خلق الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم شر البرية شر البرية لأنه بدأ يستغني ويتخلى عن الطبيعة التي خلقه الله عليها بدأ ينتكس بدأ يهجر دين الله عز وجل الذي هو سبب للتزكية والفطرة السليمة الطيبة النقية لذلك لما بنشوف قلوب الأسود إزاي تحولت إلى هذه الرقة نقول سبحان الله صحيح دي حقيقة إن هذه القلوب تغيرت طيب وقلب الإنسان قلب الإنسان أحلى وأجمل وأفضل وأطهر من قلوب الحيوانات ليه؟ لأنه قلب موحد قلب طيب قلب نقي بطبيعته لأن ربنا فطره على الإسلام فسهل أنه يتزكى وزي ما بقول لكم مقصود حلقاتنا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ امين وربنا يبارك لنا في علم حضرتك وفيك يا رب وفي علماء القناه اجمعين وكل العاملين فيها يا رب آمين ادعي لي يا شيخ ربنا يهديني ويجل- ويجعل قلبي من القلوب الثابته على حبه وطاعته ويهديني ويزيدني هدى يا رب ادعي لي بالله عليك يا شيخ وادعي الوالد ووالدتي ربنا يكرمهم ان شاء الله ويحجوا السنه دي يا رب ربنا ادعي لي يرزقنا بالهدايه يا شيخ بالله عليك اسالك الدعاء في قيام الليل بالله عليك مريم الشرقيه بالله عليك اسالك الدعاء يا شيخ وربنا يبارك لنا فيك وفي, وفي الحلقه دي جميله خالص وكل حلقاتك جميله ربنا يبارك لنا في علمك الله يا يكرمك.
رب وعملك وربنا يخلي لنا الشيخ محمد حسان الله- هو آمين.
كويس كويس الحمد لله آه، آه، بالله عليك تبلغ له تبلغه سلامي إن شاء الله وادعي لامي وابويا ربنا- وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظهم ويكرمهم وجزاكم الله خيرا ربنا يرزقنا وإياكم حج هذا البيت في هذا العام وفي كل الأعوام القادمة إن شاء الله عز وجل يبقى يا إخواني آه، قال النبي عليه السلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالله سبحانه وتعالى قادر أنه يقلب قلبك على الطيبات والحسنات والأذكار والعبادات قادر يقلب قلبك من الظن السيء إلى الظن الحسن ومن الكره إلى الحب الكفار كانوا بيكرهوا الصحابة بل كانوا بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان من بيده القلوب غير قلوبهم وبدلها وحسنها ولطفها وأصبحوا يحبوا الدين ويحب نبي هذا الدين ويحب رب هذا الدين في ثواني في ثواني يقلب الله عز وجل القلوب على ما يشاء ومنها عند عندما جاء أبو وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما كان على الأرض أرض أبغض إلي من بلدك وما على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك عليه الصلاة والسلام كلمة ف- فاحشة السوء ثم قال والله لا أنا الآن يا رسول الله لما أدخل الله عليه الإيمان في جلسته قال والله ما على الأرض الآن بلد أحب, أحب إلي من بلدك ولا وجه أحب إلي من وجهك فسبحان من بيده القلوب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عبد إزاي- الرحمن ازيك يا شيخ والسلام عليكم وعليكم.
أنا- انا بحبك يا شيخ قوي واحبك في الله والله العظيم والله العظيم يا شيخ وأنا بحبك يا عبد الرحمن انا انا انا نفسي انا نفسي يا شيخ آه، تدعي لي آه، آه، لابويا بالهدايه يا رب ويبطل سجاير يا رب ربنا يرزقنا وإياه يا يا رب يا رب التوبة يا رب يا شيخ يا رب آمين.
ادعي لي يا شيخ بالله عليك انت لما لما بابا يجي يشرب سجاير قول له ادعي حرام لامي بالهدايه يا رب يا شيخ ربنا يصلح حالهم يا رب امين جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن على اتصالك آه، م- معانا آية من بني سويف السلام عليكم يا آية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أجمل آية ازيك يا آية يا شيخ امين الحمد لله بحب الشيخ محمد حسان
آه طب وأنا الشيخ محمود حسان ها حبك انت او او
ربنا يكرمك احنا كلنا بنحب الشيخ محمد والشيخ ممكن محمود اقول نشد وما تعدل صاحبك لحق عللوا صوتها شوية يا جماعة لو سمحتوا ويجينا تتكلم ولعب عن الحديث حديث ابو محمد عمره كله ممكن اقرا القران ممكن تقرأ القرآن بعدين صاحب العاد تكلمه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد ربنا يكرمك يا آية وج- صاحب الحق ها
السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته ازيك ازيك يا شيخ امين الحمد لله
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج وجزاك اللهم اجعله في ميزان حسنات امين يا رب نحن وانت
يا شيخ امين انا عندي تر- اللهم بارك في شيخ محمد حسان ومحمود حسان امين يا رب العالمين طيب جزاكم الله خير معانا اتصال من الاردن بلدنا الشقيق الحبيب اهلا وسهلا يا ابو السلام محمود عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه امين وسلم امين نحن واهلينا شيخ والسامعين أمين إني أحبك بالله أح- احبك الله وأذكر نفسي وأذكر إخوان المشاهدين بأن برنامجك هذا يجعل القلوب تحن إلى مولاها وسبحان مقلب القلوب والأبصار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا على الحق الذي يرضيه وأما عن الم- عن الحب فإن الحب رحمة ورحمة عظيمة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدمعة فقال هذه رحمة وضعها الله في قلب من يحب أسأل الله ج- الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك وجميع العاملين في هذه القناة الطيبة العامرة المباركة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يصلح نساءنا ونساء المسلمين وأن يبارك لنا في أبنائنا وأبناء المسلمين ونسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ ربنا يكرمنا الله لا اياك يحرمنا منك ابدا الله وان يكرمك.
يجمعنا بك في الدنيا وفي الاخره انه آمين.
ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله نحن وبركاته واياكم واهلينا والسامعين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا يا ابو محمود آه، اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الشيخ امين معايا حضرتك اهلا وسهلا اخت فاتن اتفضلي آه، حضرتك يا شيخ بالله عليك ادعي لي اولا انا مش عايزه اكون عبء ولا يعني ثقيله في ان انا اقول لك بالله عليك بس آه، ادعي لي وادعي لاخواتي كلهم المسلمين بالذريه الصالحه ان شاء الله
ربنا يرزقنا واياكم الذريه الصالحات يا رب ويعطي كل الله- الله محروم يبارك وينصر لك كل يا رب يا مظلوم شيخ. وربنا يبارك لنا في القناه دي اللي كانت سبب في هدايه كتير كتير قوي من المسلمين باذن الله ربنا يكرمنا واياكم يا اخت فاتن فمسألة القلوب دي مسألة النفوس مسألة الطباع ممكن الإنسان يتغير محدش ييأس محدش يزعل ومهما رأيت من من من قسوة حتى أنت شخصيا لو مريت بقسوة أنت أصبحت قاسي ممكن ربنا يغيرك في أدعية يا إخواني لازم تعرفوا إن مفيش حاجة اسمها ثبات على حال واحد ربنا ممكن يغير ويبدل ويبدئ ويعيد قال الله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد والله سبحانه وتعالى يغير ويبدل كما شاء سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحقيقة مسألة التغير دي آه، آه، عايز تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى آه، كريم شوف ربنا سبحانه وتعالى حنن قلوب الناس على بعضها ازاي ايوه شوف ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس رحمه وضع في قلب الام رحمه على ولدها ووضع في قلب الاب رحمه على اسرته ووضع في قلب الراعي رحمه على رعيته ووضع في قلوب الحيوانات رحمه على بعضها ولكن ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيضع رحمات عظيمه في هذا الكون فبعث رسول الله رحمه قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وساعات ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قد ايه هو يقدر يغير من النقيض للنقيض عارفين انتم مثلا موضوع يعني في مثل بيقول لا يجنى من الخل العسل لا يجنى من الخل العسل لا ربنا ممكن يخلي الخل يطلع عسل وربنا سبحانه وتعالى قادر يخرج من كل شيء نقيضه آه، زي ما ربنا علم البشر ازاي يطلعوا الدواء من السم مش كده وزي ما ربنا سبحانه وتعالى آه، بين لهم ازاي يقدروا يستخدموا النار حتى يستفيدوا منها النار دي محرقه بس ربنا خلاهم يستفيدوا منها كذلك لو كنت في مأزق ازاي تستفيد منه لو حد ادالك حاجه آه، ليمون شيء يعني لا لا يؤكل ولا يشرب لوحده حط عليه شويه ميه على شويه سكر هيصبح عصير جميل اشرب وتهنى لما حد يأذيك تقدر تغير الموقف لصالحك قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم احنا معانا النهاردة مثل على هذه الأمور ازاي ربنا غير ازاي ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق من النقيض للنقيض هذا المخلوق أسد أو بمعنى أصح أنثى أسد هذه الأنثى من الأسود آه، معروفة بمهارتها في الصيد ومهارتها في الافتراس لأنها هي اللي بتبقى مسؤولة عن جلب الطعام لزوجها ولأولادها الأسد معروف بشجاعته آه بل لكن مشهور أنه كسول لكن اللي مشهور بالنشاط والحيوية والصيد و- والافتراس هي أنثى الأسد فبتفترس لتطعم زوجها وبتفترس لتطعم أولادها بل بتعلم أولادها الافتراس لأنها جسمها أخف وأكثر رشاقة هذه الأنثى حينما يضع الله عز وجل في قلبها رحمة وحنية نشوف قلب الأسد إزاي يتحول لقلب فيه رحمة وفيه لطف وفيه حب وفيه شفقة على إيه؟ يعني يا ترى على مخلوق أقوى منها لا أضعف منها طب على مخلوق يدافع عن نفسه ما يقدرش يدافع عن نفسه طيب على مخلوق إزاي؟ مخلوق ده مشتهى ده هي بتشتهيه ده هي بتحب تاكله وهو أضعف ما يكون وبعدين إيه اللي حصل؟ انا مش عايز اقول لكم قد ايه راعتها راعت يعني هي هو- هو- انثى الاسد راحت ب يعني ب بتجري وبتفترس ولكن مره واحده آه، وجدت ام من امهات البقر آه، حريصه على بنتها وبتحبها الام جريت وشافت ضعف هذه البقره الصغيره فحبتها وحنت عليها وخدتها ترعاها العجيب ان هذه ال ال ال ال آه، الانثى المفترسه اصبحت بتحن عليها كامها او اشد ت- تاخدها عشان تاكلها توديها آه، عند النهر عشان تشرب لما يكون في مطر تاخدها في كهف عشان المطر ما ينزلش عليها لما تشوفها يعني بعد يعني كده جسمها بدأ يبقى متسخ تلعقها وتنظفها آه تمشي معاها شوية تمشي قدامها عشان توريها الطريق وشوية تمشي وراها عشان تحميها وتحافظ عليها ما تاكلهاش وما تأذيهاش وما تزعلهاش آه انا مش هحكي لكم الموضوع كله تعالوا نشوف عشان نعرف قد ايه ربنا ممكن يغير القلوب وممكن ازاي ربنا سبحانه وتعالى يصفي النفوس ويرزقها الألفة والمحبة والود والوفاق بعد الشقاق والائتلاف بعد الفراق تعالوا نشوف هذا المنظر وبعدين نرجع لموضوعنا دي أنثى أسد واقفة بتبحث عن رزقها بتبص يمين وشمال لقيت مجموعة البقر اللي احنا شايفينها دي الكل واقف مترقب خايف وهي طبعا زي ما احنا شايفين كده أنثى أسد افتراس وقوة وشراسة الكل واقف مترقب شوفوا ازاي كله جري خلاص لقوا آه، يعني ال- الافتراس والموت يقترب منهم كله جري ايه اللي حصل هذه المسكينة الضعيفة ايوه دي مع امها امها بتقول لها خلي بالك احنا محاصرين دلوقتي وشكلنا كده معرضين لخطر ويمكن حد فينا يموت هي اديتها الاستعداد قالت لها لا اجري كله جري شوفوا ازاي ادي الام بتجري بتحاول ت- ت- تعلم بنتها الجري شوفوا ازاي جري جري جري جري ورا امها مره واحده هتتعب البقره دي دلوقتي امها هتكون بعدت عنها جدا أهو شوفوا ازاي تعبت خلاص مش قادره تمشي تعبانه ارهقت شوفوا وانثى الاسد وراها المفروض اللي يحصل ايه لو الموضوع ده احنا احنا تخيلناه تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل المتوقع زي كل مرة بنشوف فيها اه افتراس الاسد بيهجم شوفوا زي المرة دي لا المرة دي بيقول لها تعالي لا انا ه- انا انا همشيكي شوفوا ازاي بتحاول تقومها هتحاول دلوقتي تلعب معاها بس لعب الاسود شديد شوفوا ازاي هي مش بتحاول تفترسها شوفوا ازاي ال- ال- البقرة الصغيرة لما شافت انها آه، يعني بتحبها بدأت تلعب لها في ودنها و- والتانية مستمتعة ومبسوطة تشعر ان دي امها شوفوا ازاي لما الانثى برضو ال- ال- البقرة بتتأكد كده لقيتها أسد في- شوف بتترعش إزاي مسكينة أنا عايزكم تتصوروا إن سبب الرعشة وال- والخوف ده كله هي هذه اللبؤة أنثى الأسد المتربصة لهذه المسكينة تخيلوا بقى إزاي هي هترعاها وت- وتطمنها وتهديها و... و... وتسعد قلبها بعد خوف وتطمنها بعد رعب شوفوا ازاي قامت لها بقى المفروض انها يعني آه، شوفوا ازاي شوفوا ازاي هي دلوقتي ه- هتبدا بقى تطمنها وتبدا ت... يعني تاخدها للاماكن ال- اللي فيها اكل وفيها عشب طبعا هذه ال... ال... ال- المواقف سبحان الله العظيم بتستمر اسابيع يعني مش موقف وعدى وانتهينا لا شوفوا هي هنا شوفوا ازاي مقعدها في ال- في الظل عشان ما حدش آه، عشان الشمس ما تأذيهاش شوفوا ازاي قاعدين جنب بعض كأنها أم وبنتها هنا ال- ال- البقرة الصغيرة شوفوا من كتر حبها فيها هتبدأ ترضع منها عايزة ترضع شوفوا ازاي بتبحث عن آه، آه، مكان الرضاعة خلاص هي طمنت لها تماما شوف زي لاحظوا فم ال- ال- ال- البقرة الصغيرة وهي بتحاول ترضع من آه، هذه اللبؤة شوف ازاي يا ريت تقرب لنا كده سنوفك ايوه شوفوا ازاي لاحظوا شوفوا فم ال... يا- يا- يا ريتكم تكونوا شايفين كويس شوفوا ازاي فم ال... ال- البقره أه، شوفوا استاذ محمد جزاه الله خيرا بيعيدها لنا تاني شوفوا ازاي بترضع منها شوفوا ازاي تالت شوفوا ازاي ايه الصبر وايه الجمال والحلم والرفق ما ادخل الرفق على شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه الرفق واللطف خلى آه، ال- العجل الصغير آه، ده او البقره الصغيره ده هي تحب اسد تأتلف معاه بل وتت- تتصور انها امها وتبدا ترضع منها وتطمن لها شوفوا بقى شوفوا ازاي آه، بتمشي وراها علشان تحميها شوفوا ازاي سبحان الله العظيم هنا في مطر زي ما حضراتكم شايفين و- واخدها بقى في ما يشبه كهف تحت شجرة كده اهو بصوا ازاي والغزالة نايمة واللبؤة واقفة جنبها آه، شوفوا ازاي بتحميها بتشوف هي م- كويسة مش كويسة فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة أنا عايزكم تدققوا النظر لأن اللقطة اللي جاية سريعة شوفوا ازاي أهي، شوفوا نايمين جنب بعض وبرضو الغزالة أو البقرة شوفوا بتلحسها وبتنظفها شوفوا ازاي اللبؤة بتلحس هذه الغزالة وبتنظفها وعمالة تنظفها من- يعني في أماكن ما ينظفش فيها إلا أم حريصة على بنتها آه، ايه الحب ده وايه ال- سبحان الله العظيم لا ده انا هقول لكم على حاجه مهمه جدا ان آه، يعني الموضوع ما انتهاش على كده الموضوع ه- يعني الحب والود هيبقى بينهم لحاجة كبيرة جدا لدرجة ان الام لما بيتوه ابنها ه- بت- بتتعب جدا وبتتضايق و- وتقريبا ما ما مش عايزة تعمل اي حاجة ولا تاكل ولا تشرب الا لما تلاقي ابنها هو هيجي لنا منظر دلوقتي حالا كمان يعني شوية آه، الحقيقة الآلام اللي هتعدي على آه، أنثى الأسد في آه، عنايتها بهذه الغزالة قعدت معاها فترة طويلة الحقيقة لحد آه، ما كبرت آه، ولكن إيه اللي هيحصل؟ هيحصل آه، ما لم تكن هي نفسها متوقعاه تعالوا نشوف آه، لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أستاذ حجازي السلام عليكم أهلا وسهلا مش كمين أيوه حبيب الملايين أيوه السلام عليكم أسعدك ربي وأغناك وأعلى منازل الجنة هواك نعم أستاذ حجازي
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
إني أحبك في الله
أحبك الله يا أستاذ حجازي أسعدك ربي وأغناك الله يكرمك آمين يا وفي رب أعلى منازل الجنة هواك
الله وبالنور يكرمك صبحك وبالخير مساك الله يبارك فيك جزاك الله خيرا بلغ سلام للشيخ محمد الزوب والشيخ محمد حسان بالله عليك الله يكرمك ويسلمك ويبارك فيك وبارك الله فيك على ما تقدمونه والله الله يبارك فيك ويكرمكم أهلا يا أستاذ محمد إزيك أهلا يا أم محمد إزيك يا أم الله محمد؟
وبركاته أهلا وسهلا
جزاك الله خير يا شيخ امين وجزا- فبارك الله فيك وجزاكم وجعلك زخر الاسلام والمسلمين ورفع بك الامه آمين يا رب العالمين نشكرك ونشكر قناه الرحمه على الجهود آه، حقيقي التي تبذل في ايجاد هذه الافلام الله يكرمك والمناظر الجميله التي تجدد ايماننا وتعرفنا بالله وتذكرنا به الله يكرمك.
ونشكر الاستاذ ايضا المخرج وفريق العمل جعل- جعلكم الله زخر الاسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين وشكر الله لكم آمين يا رب جزاك الله خيرا يا محمد تعالوا نشوف ما بقي ونشوف زي ما شفنا آه، هذه الرحمة والشفقة تعالوا نشوف الآلام حين تصاب بلم- بما لم تكن تتوقع هنا ال- ال- البقرة ماشية شوف زي تاهت شوف الأم لما يتوه ابنها بتشعر بإيه وفضلت تجري لحد ما لقيتها هنا زي ما تكون واقفة مش عايزاها تتوه مرة تانية شوف ازاي ماشي وراها تقول لها لا تعالي بقى ما دمت بتجري كده وبتتشقي تعالي بقى انا ايه ن- آه، انا مش هسيبك ابدا تمشي مره تانية تخيلوا ده- انثى الاسد بتحمي آه، الغزاله او هذا العجل الصغير من البقر شوف ازاي حب وحنيه ورحمه ولطف وعماله ولسه دلوقتي كمان هتقبلها وتلحسها هو على فكره الاسود بتقبل بالراس ولكن شوفوا هي بدات تحن عليها وتلعقها كما تلعق امها راسها شوفوا ازاي شوفوا بتلعقها ازاي بتتبسط بانها تحن عليها وترفق بيها شوفوا بقى يا اخواني آه، آه، اللطف اللي بين الاتنين دول سبحان الله العظيم لازم الأيام تمشي ولازم الأقدار تمر آه، شوف زي مع حرصها وحبها و هيحصل ما لم تكن تتوقع ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان ان مجموعه الاسود واللبؤات الاخريات واقفين وشايفين الغزاله على فكره هي هتكبر لان معايا شوفوا ده المنظر اللي حصل للاسف الشديد غفلت عنها هذه آه، آه، انسانه الحنينه الطيبه وقاعده مش قادره تعمل اي حاجه بعد ما شافت آه، ابنتها بالتبني ماتت ومشيت في الارض آه، يعني تايهه زعلانه وحزينه من اللي حصل آه، مرة واحدة غفلت عنها آه، لدقيقة واحدة آه، بعد ما ربتها لفترة كبيرة وبعد ما آه، آه، يعني كبرت معاها آه، دقيقة واحدة بالظبط غفلت عنها جات الأسود الأخرى افترستها ده يعني سبحان الله العظيم ده من السنن ده من السنة على فكرة آه، الدارسين لهذه اللبؤة بيقولوا إنها مكثت بعد كده آه، تنتقي الغ- الغزالات أو ال- ال- العجول الصغيرة التائهة أو اللي انفصلت عن أهلها تاخده وتربيه عدة أسابيع لحد ما يكبر يرجع للقطيع مرة تانية أدمنت آه، حب ال- الحيوانات الصغيرة والرفق بيها وتربيتها كما كما نرى شو زي ما يكون نظرت نفسها كده لنصرة الضعفاء زي ما بنشوف اخواننا واخواتنا الطيبين العاملين والعاملات في مجال الايتام بينذروا نفسهم لله سبحانه وتعالى انهم يربوا الضعفاء والنبي عليه الصلاه والسلام قال ابغوني في الضعفاء ابغوني في الضعفاء وقال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم ابغوني في الضعفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا آه، فالقلوب القلوب القلوب لما تبقى طيبة تخرج كل خير والقلوب لما تبقى شريرة لا تجد منها إلا الشر وإلا كل ضر للأسف الشديد معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نشهد نشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن نحن نحبك في الله أنت وجميع مشايخ الرحمة يا شيخ محمد يا شيخ آه، أمين الله يكرمك.
الله يبارك فيك ويوسع عليك ويشرح لك صدرك آمين.
ونسألك الدعوة ونرجو أن تتحدث مع أخي وزميلي أحمد عبد بإذن الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد
أسأل الله الواحد المنان أن يجعل برنامجك اللؤلؤ والمرجان زيادة للإيمان في الجنان لأهل الإيمان آمين.
وهداية لل... وهداية لأهل العصيان وخالص لك يوم القيامة في آمين.
الميزان آمين.
نعم إنه الحب تملك القلب وتحول وتحول من الظلام والفجور إلى النور ومن الطغيان والعصيان إلى الإيمان والإحسان فهؤلاء صحابة العدنان ماذا كانوا وماذا أصبحوا بعد الإيمان فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب كان العدو الأول للمسلمين فأصبح أمير المؤمنين وهذا الصحابي الجليل خالد خالد بن الوليد كان في البداية عدو ضد الرسول فأصبح سيف الله المسلول وهذا الصحابي الجليل أبو سفيان كان يدبر الإسلام في داره بإتقان فأسلم وأصبح من أهل الإيمان وقال في حقه النبي العدنان من دخل دار أبي سفيان فهو في أمان ونسألكم صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا آه، الحقيقه اخونا اخونا احمد يعني من ال- واضح ان هو بيحب الشعر وال وكلامه كله بالقافيه ربنا يكرمك يا شيخ احمد وجزاك الله خيرا على كلامك الطيبه معانا اتصال اخر ام عمر السلام عليكم يا ام عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا شيخ أمين الحمد لله جزاكم الله خيرا وجزاكم أم عمر اسكندرية زي حضرتك اهلا وسهلا الله يبارك لك سبحان الله يعني شوف الرحمة في قلوب الوحوش يعني يا رب البشر يتعلموا ال- ال- الرحمة ديت والأرحام يتعلموا من بعض ال... يتفرجوا على الحيوانات ويتعلموا إن يعني ربنا رحيم يا رب الناس كلها كده تتعلم كده ان يعني الشر بقى وحش في الدنيا دي والله العظيم ال- الناس بقت بتاكل بعضها والناس بقت سبحان الله يتعلموا من من الوحوش يتعلموا من الحيوانات ربنا يرزقنا الرحمة يا رب و- ويرحمنا برحمته
ربنا يكرمك يا ام عمر جزاكم الله خير آه، معانا اتصال اخر ام حذيفه اهلا يا ام حذيفه السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
بارك الله فيك يا شيخ أمين.
وفيكم
والله أنك علمتنا كيف نحب الله الله يكرمك يا رب
ونحب كل كل الناس والله الله يكرمك يا ريت ترفعوا صوتها شويه يا جماعه ون- ونرجو
اتفضلي لك يا شيخ الدعاء لي الدعاء لي أن ربي سبحانه وتعالى يهديني وأن يثبتني على الطاعة وعلى حب الخير
امين يا رب العالمين يا شيخ ونرجو لك الدعاء لي والإخوات بجوز الصالح نرجو لك ربنا يكرمك يا ام حذيفه ويرزق كل اخواتنا الزوجات الازواج الصالحين وكل اخواننا ال- الزوجات الصالحات ويهدينا واياكم ويثبتنا واياكم على الحق. آه، السلام عليكم اتصلنا المرادي من قطر عليك السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا
شيخ أمين اهلا وسهلا اتفضل
ألو اهلا وسهلا استاذ عوض اتفضل
السلام عليكم ازيك يا شيخ أمين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي برنامجك الطيب امين يا رب العالمين.
والله يا شيخ أمين تنور الشاشة وإنا نحبك في الله والله جميعا حبك الله الله يكرمك.
وأسألك الدعاء لي بالصلاح والهداية إن شاء الله ربنا يصلحنا وإياك ويهدينا وإياك إلى محبة ويرضى جزاك جزاك الله خيرا يا استاذ عوض معانا رحمه اهلا يا رحمه ازيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله ازيك يا رحمه جزاك الله خيرا على هذا البرنامج وجزاك يا رحمه ها، واخويا عبد الرحمن هيكلمك طيب هاتيه اتفضل
ازيك يا شيخ امين الحمد لله ازيك يا عبد الرحمن الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله هم ايه ازيك الحمد لله اتفضل تحت امرك عايز تقول ايه جزاك الله خيرا على هذا البرنامج ربنا يكرمك يا عبد الرحمن ها طيب انا احبك في الله والله وانا كمان بحبك يا عبد الرحمن سلامتنا للاهل والأ- و- وكل آه، آه، الاسره وال- ووالدك ووالدتك في حد تاني عايز يتكلم يا عبد الرحمن طيب معانا اختنا زهراء من اسوان اخت زهراء السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وفيكم والله أبشروا فإن والله قناة الرحمة دخلت جميع بيوت أهل أصواع وبارك الله فيها وفي جميع ال- العاملين عليها يا آمين.
شيخ أمين أين يا شيخ أمين نعم أسألك الدعاء لي ب- آه، فإني داخلة على امتحانات إن شاء الله ربنا ييسر لكل عسير اللهم آمين أسألك الدعاء لصديقتي فإنها والله في كرب عظيم ربنا يفرج كربكن ويبارك فيكن في كل المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وفرج كرب إخواننا في فلسطين هؤلاء المساكين المعذبين معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد
ازيك يا شيخ أمين الحمد لله والله يا شيخ أمين أقسم بالله إني أحبك في الله ربنا يكرمك
وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل الأمة مثل حضرتك يا رب العالمين و- والش- والدنيا كلها إن شاء الله تبقى زي حضرتك إن شاء الله الدنيا كلها تبقى بخير والله العظيم ربنا يكرمك
والله يا شيخ أمين آه، آه، نتمنى منك انك تدعي لي ان ربنا يهديني ان شاء الله احنا واخواننا كلهم هنيتي ان ربنا يهديني ان شاء الله ويثبت قلوبنا على دينه ويجعلنا من ال- آه، الراحمين في الارض يا رب العالمين امين يا رب العالمين جزاك الله خيرا يا ام محمد بس يعني برضو انا عايز اقول لاخواتي ما يعني بلاش موضوع ان الاخت تقول ل- لرجل انا بحبك في الله والله ده افضل لنا وافضل للكل واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع معانا اختنا نورهان من المملكه السعوديه اهلا يا نورهان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، ازيك يا شيخ الحمد لله
آه، والله كان نفسي اكلمك من زمان ربنا يكرمك يا نورهان ادعي لي إني احفظ القران يا شيخ ربنا يرزقنا واياك وكل اولادنا حفظ القران يا رب آه، وادعي لي امي وابوي بالهدايه ربنا يهديهما ويصلحهما جزاك الله خيرا يا نورهان معانا ام شريف اهلا يا ام شريف السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازي حضرتك الحمد انا مش لله ح... طبعا مش عايزه اقول لحضرتك يعني مش يعني مهما وصف لحضرتك البرنامج بتاعك ممتاز بس انا بتكلم بترجع حضرتك يعني يا ريت يعني بلاش المكالمات الكتير احنا عايزين نسمع حضرتك يعني احنا نفسنا نتفرج ونسمع حضرتك عارف حضرتك شبه ابني بالظبط يعني والله بالظبط ابني ربنا يعني يصبرك على ما حضرتك.
ابتلاك لا والله بالظبط شبه ابني بالظبط بس نفسي حضرتك يعني البرنامج يبقى يعني نشوف حضراتكم ونشوف الحاجات الجميله دي يعني انا ب- يعني مش ع- مش عارفين نشوف الا لقطات بسيطه وخلاص فيعني أ- ارجو ان يكون قليل شويه المكالمات واشكرك جدا ربنا يبارك فيك يا ام شريف وجزاك الله والله م- ملاحظه في محلها فعلا وانا ساعات ما بعرفش اكمل ال- الموضوع بس طبعا اخواننا بيبقوا بيتصلوا وده برضو آه، اتصال من حضرتك آه، آه، في اقتراحات وبنستقبلها وربنا يكرمنا واياكم واحتسبوا هذه الاتصالات يعني انها بتبقى دعم للقناه وربنا يكرمنا اياكم معانا اتصال اخر طيب هم اخواننا في الكنترول سمعوا الكلام وكان في اتصالات فعلا وهم وقفوها الى حين يعني آه، ربنا يبارك فيهم يا رب آه، فطبعا يا اخواني آه، يعني آه، موضوع القلوب نرجع بقى لموضوعنا آه، اول حاجه نستفيد نستفيد ايه نستفيد ان ان ربنا على كل شيء قدير انت حاسس بحاجه في قلبك حاسس ب- ب- بشيء في قلب إخوانك بتاع- ممكن ربنا يزيله تماما يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحالقة قال وما الحلقة يا رسول الله قال الحسد لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو قال البغضاء الحسد والبغضاء تحلق الدين هو في حد بيقتل حد إلا ببغضاء و- وغضب هو في حد بيأذي حد وبيغتاب حد إلا وقت البغضاء والغضب هو في حد بيقصر في حق إخوانه إلا في الب- وقت البغضاء ووقت الغضب وهكذا الغضب الغضب جمرة توضع في جوف بني آدم والغل والحقد ده اللي في القلوب بي- ممكن ممكن يضيع مستقبل بني آدمين اما تتخيل اما تتخيل ان ان اسود مليانه رغبه في الافتراس تبقى مليانه رغبه في الرحمه والحنان والعطف وبدل الخوف يبقى امان انت ليه مش قادر تغير وربنا مديك السبيل مد... ربنا مديك السبيل يعني انت لما تلاقي في شيء في قلبك لاخيك ما تستعجلش وتكره وتبغض وتتتبع شهوة غضبك وكرهك والأمور تتفاقم والغل يزيد لا أول ما تلاقي ح- مشكلة في قلبك تذكر تذكر قول الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تذكر تذكر ان الشحناء والبغضاء تضيع الدين تضيع المغفرة مش النهاردة الخميس أهو النبي عليه السلام قال تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فيغفر أو قال فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا إلا مين إلا مسلمين مهتجرين يقول أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا ها شوف بقى اما يبقى في كره بين الناس وفي حقد بين او في شحناء بين الناس سواء كان بقى صاحب صديقه وصديقه آه، جار وجاره آه، زوج وزوجته اب وابنه اب ابن وابوه آه، آه، اخ واخوه الكلام ده يحلق الدين مفيش مغفره لحد ما تصطلحوا والنبي صلى الله عليه وسلم آه، قال لا يدخل الجنه قاطع رحم شوفوا ازاي قد ايه الحب والود بين الناس نعمة ورحمة انا بقول لكم شوفوا المخلوقات الضعيفة ازاي حست برحمة وامان مع من يفترسها بايه بانه قلبه طيب قلبه طيب حنين شخصية لطيفة هو كده ادفع بالتي هي احسن انت لما تبقى قوي كمان وتبقى متمكن وتبقى مسيطر وربنا يرزقك شوية لطف وشوية حكمة وشوية اناه ورفق الناس تحبك اكتر لانك عفوت عند المقدره عفوت عند المقدره اللي بيعفو عند المقدره ده اجر عند الله عظيم معايا فمن عفا واصلح فاجره فين فاجره على الله لذلك يقال ان يوم القيامه يقف الناس ثم يقال اين الذين اجرهم على الله فيقوم الذي فيقوم بعض الناس يقولون من الذي اجره على الله مين ده اللي هياخد اجره من الله مباشره مين ده الذي اجره على الله فينادى فمن عفا وأصلح فأجره على الله اللي بيعفو وبيصلح فأجره على الله عفوت آه. عفوت آه، ربنا يعفو عنك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغفروا يغفر الله لكم وارحموا ترحموا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم والجزاء من جنس العمل تذكروا الرجل اللي سقى كلب ربنا دخله الجنة لأنه سقى الكلب وتخيلوا تخيلوا امرأة دخلت النار في هرة امرأة دخلت النار لأنها عذبت هرة ومش كمان عذبتها ده هي حبستها بس فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإخواني ال ال ال ال القلوب أين قلبك؟ أنا بسألك سؤال أنت قلبك أنت, بتف... أنت قلبك ده بت... بت... بتستغله في إيه؟ أنت قلبك ده ما تشغلش بيه غير ربنا قلبك ده لا تشغله بعداوة الناس ولا بالحقد عليهم ولا بكرههم ولا ب... ب... ب... ولا تشغله بالهموم حتى ليه؟ لأن ده بيحل محل ربنا في قلبك لما تنشغل بكره الجار وبالزعل من صديق وتيجي تركن العربيه تلاقي واحد راكن عربيه مكانك ومش عارف الجار مر- عمل لك ايه وفلان عمل لك ايه وزوجتك عملت لك ايه وابنك عمل لك ايه هذا الكم الهائل من الهموم والاحزان عمل ايه حل محل حبك لله قربك من الله سعادتك ب- ب- ب- ب- ب- ب- بطاعتك وبدينك عشان كده القلوب القلوب لما تمتلئ إيمان وتمتلئ إخلاص هتلاقي المعاملة مع الناس سهلة جدا ويسيرة حتى والله حتى ال- ال- ال- اللي قلبه صافي ربنا بيقيه أمراض كتير بيقيه أمراض تصلب الشرايين من الغضب وبيقيه أمراض ال- ال- ال- الضغط والسكر وبيقيه أمراض كتيرة جدا بسبب بسبب الحلم والرفق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوتي عبد رزقا هو أخير أو قال هو أفضل وأوسع من الصبر ما أوتي عبد رزقا هو أوسع وأفضل من الصبر آه، آه، فكن حليما وكن رفيقا واملأ ك- قلبك حب لله عز وجل و- ولرسوله ولدينه وللمؤمنين معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أهلا حاجة فوزية ازي حضرتك السلام عليكم السلام عليكم يا حاجة فوزية طيب الاتصال انقطع للأسف معانا محمد من القاهرة السلام عليكم يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله عامل ايه حضرتك الحمد لله جزاك الله كل خير على برنامجك يا اخي وجزاكم
معاك اخوك محمد من السويس من السويس ان شاء الله أهلا وسهلا جزاك الله كل خير وجزاكم الله يكرمك والله احنا مبسوطين جدا اللي بنشوف حضرتك في التلفزيون بتقول ايه يا أستاذ محمد
مبسوطين جدا والله اللي بنشوف حضرتك بالبرنامج الجميل دوت الله يبارك فيكم وأنا بحب أهل السويس حب خاص حقيقة
ربنا يعزك يا شيخ امين ربنا يعزك ربنا يخليك آمين يا رب العالمين طيب آه، رجعت لنا تاني آه، الحاجة فوزية أهلا يا حاجة فوزية ازي حضرتك
ايوه السلام عليكم يا شيخ امين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عايز اسال حضرتك سؤالين لو سمحت لي سيادتك اتفضلي
شيخ امين عايز أح- اسال حضرتك في زكاه المال انا ست فوق الستين وما زلت اعمل لاساعد اولادي و... وعايز اسال حضرتك بالنسبه لزكاه المال هل ممكن ادي لاولادي منه واحفادي او اقاربي المحتاجين يا ريت تقول لي يا ح- يا شيخ امين اه طبعا يجوز انك تدي ل- لاولادك ويجوز انك تدي وبعدين عايز بعد اذن حضرتك هسال سؤال تاني الصلاه يا شيخ امين لو انا ما قدرت انا ما بقدرش اركع في الارض نهائيا لكن ممكن اقف واحيانا ما بقدرش اقف لان عملي مجهد جدا برضه حضرتك طمني على الصلاه آه، طي- طيب حاضر آه، آه، طيب طيب معانا اتصال اخر اهلا يا ام محمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا فضيله الشيخ الحمد لله آه، بصراحه يعني انا بحيي حضرتك على البرنامج الرائع ده الله يكرمك ويعني بصراحه بنلتقي آه، اسريا كل اسبوع اللقاء بي يعني يتوجه برنامج حضرتك الله يكرمك لو اقول لحضرتك الصغير قبل الكبير بيبقى عايزين فضيله الشيخ امين الحمد لله فانا بحيي حضرتك آه، اللي يعني برنامج غير ناس كتير يعني بمعدل 180 درجه يعني الحمد لله انا بشكر حضرتك جدا ودايما يا رب في ازدهار وربنا يا رب يجازيك خير يا رب ان شاء الله آمين.
وادعو ان يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرزق بنتي ذريه صالحه وحضرتك تدعي لها امين يا رب العالمين ربنا يرزقها الذريه الصالحه يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا اتصال اخر الحاجه ساميه اهلا الحاجه ساميه ازي حضرتك اهلا بحضرتك اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ امين وجزاكم
آه، لو سمحت انا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني انا مشحونه في ناس كانت اذتني فغصب عني قادره اسامحها فمش عارفه اعمل ايه نفسي جوايا ان انا اسامحها كل ما باجي انسى يأذوني تاني كل ما انسى يأذوني تاني فغصب عني فمش عارفه اعمل ايه ان انا اسامحها سامحتهم ربنا كرمني طلعت عمره وسامحتهم ورجعت تاني بلاقي برضو اذى وجوايا مش بقدر برضو فمش عارفه اعمل ايه يا ريت حضرتك تقول لي يعني معلش
حاضر هو والله موضوع مو يعني موضوع انك تسامحي وتعفي و- وتصفحي انت اول المستفيدين انت اول المستفيدين اولا لك اجر بقدر ما عفوت وصفحت ثانيا انت بتعطيه فرصه انه يراجع نفسه لان العداوه لا تستمر الا بين طرفين لازم يكون في طرفين لاي عداوه لو واحد فقط عفى وصفح وعامل آه، آه، الناس بال- بالعفو لازم العداوه دي هيجي وقت وتنتهي لان العداوه لا تستمر ابدا الا بين طرفين لذلك قالوا لا نجد آه، اثنين يتخاصمان الا وقد عرفنا ان احدهما ليس من اهل الفضل لما يلاقوا في اثنين بيتخاصموا ويت- و- و- ويتخانقوا ويعملوا مشاكل يبقى هما الاثنين مش من اهل الفضل اما اهل الفضل ما بيعاملوش الناس بما يستحقوا نحن لا نعامل الناس بما يستحقوا وإنما نعاملهم آه، بال- بال- بالرحمة ونعاملهم زي ما ربنا أمر سبحانه وتعالى معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله آه، معنا الأخ أمان الله من الجيزة أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته آه، من فضلك يا عم الشيخ انا حصل عندي حاجه غ- غريبه جدا يعني مم.
انا زوجتي ضربت آه، بعوضه على الحيطه فالدم بتاعها آه، طلع كلمه الله فيها مم.
فعايز تفسير من سيادتك على المعجزه دي
والله انا بيجيني حاجات كتير جدا الناس دلوقتي بداوا يعني يتصلوا بيا يقولوا لي على حاجات من يعني حاجات غريبه بتحصل لهم هو طبعا آه، آه، يعني آه، يعني الحاجات دي قد يكون ليها حكمه او قد لا يكون لكن انا ليس عندي تفسير لهذا من الغرائب يا اخواني ان مره من مرات واحد من اخواننا في دمياط آه، قال لي تعالى انا عايز اوريك حاجه غريبه ف وفعلا خدني ووداني آه، على سور احد آه، السجون اقسم لكم بالله العظيم يا اخواني هذا السور عليه ذباب الذباب كل يوم كل يوم يكتب آه، لا اله الا الله واظن محمد رسول الله كل يوم يتجمع الذباب بش- بطريقه معينه ويلتف ح- حوالين السور ويكتب هذه الكلمة الكلام ده احنا صورناه وهو صوره الكلام ده موجود لكن انا ساعات بستحي او آه، بوفر آه، الكلام ده بالذات على الشاشة علشان الناس ما تتصورش ان احنا بنبالغ وممكن واحد يجيب دبان ويحطه و... لا والله دي حقيقة لكن هل هناك تفسير لهذا انا لا استطيع ان افسر دي حاجة وحصلت ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لكن آه، آه، احنا جايين في فترة قادمة ان شاء الله تعالى في احد الحلقات هوريكم م- مشهد طريف جدا طريف جدا آه، كان آه، لأحد الديوك آه، آه، وهو بيقول الله الله والله والمنظر ده طبعا آه، آه، اتصور لنا من ال- الغردقة وجالنا والحمد لله تعالى في آه، ناس بتتصل بيا آه، وبيبعتوا لي حاجات آه، من الاعاجيب اللي حصلت لهم وعندهم فيها مشاهد وده كان من اجمل المشاهد الحقيقه آه، آه، هو آه، كان بيتكلم ليه كده وشافوه ازاي وصوروه امتى ده هنعرفه ان شاء الله عز وجل في في المره اللي هنعرضه فيها ولكن م- م- مشهد طريف وده ده ليه عنده مبرر يعني آه، او قصدي المشهد ده بتاع الديك ممكن نبقى ايه ندرك مبرره لكن آه، لكن موضوع الدم اللي مكتوب على الحيطه انا ما كنتش موجود معاهم علشان اعرف مثلا آه، هل آه، الموضوع كان آه، ليه حكمه ولا ملوش حكمه ولكن كل المخلوقات بتسبح ربنا وبتذكر الله عز وجل وشئنا أم أبينا عرفنا أم لم نعرف سمعنا أم لم نسمع كل الخلق بيسبحوا ربنا وبيعبدوا ربنا كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ايمن الحمد لله والله انا بحبك في الله واسعد رؤية حضرتك الله يسعدك ويكرمك جزاك الله خير بعد اذن حضرتك بس يا شيخ ايمن آه، كنت أمين.
بس عايز حضرتك يعني آه، تو- ساعات الواحد بيحس بفطور كده بصراحة آه، مش عارف اسبابه يعني بصراحة
فطور تشعر بفطور اه مم.
وادعي لي بالله عليك عشان آه، في الجامعة في اختلاط كتير جدا والواحد برضك بيبقى آه، مأزم من الاختلاط ده وبالله عليك آه، بس آه، يعني
اما الاختلاط انت غير مضطر على الاختلاط اساسا ابعد عن المكان اللي فيه اختلاط غض بصرك وكف اذاك ولا تخلط النساء وخلاص آه، واكثر من الصيام اما موضوع الفتور آه، موضوع الفتور ده علاجه إيه؟ حاجتين اول حاجه انك تدعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى ينشطك وي- وي- وي- ويرزقك العمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال وتدعو الله عز وجل انه ينشطك ويرزقك العمل الصالح آه، آه، وان تذكره كثيرا آه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني شكارا لك رهابا لك ذكارا لك مطواعا لك مخبتا لك إلى آخر آه، الدعاء آه، آه، الشق الثاني انك تشتغل انك تعمل يعني الدعاء ده سؤال آه، ان آه، ال- الهدايه وسؤال ان ربنا سبحانه وتعالى ي- يكرمك وينشطك ويرزقك العمل الصالح لقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين فانت لازم اساسا لازم اساسا تبقى نشيط في العباده وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين ال- الفطور بيجي من ايه الفطور بيجي من الكسل لاول وهله انت ما بتجريش ساعه الاذان ما بيأذن ما, ما بتسارعش للصدقه ما بتسارعش للصيام لا تسارع للذكر لا تسارع بتبقى كسول او مش انت طبعا انا لا اقصد الاخ الكريم اللي سأل ولكن عموم الناس اول ما بيكسل في اللحظه الاولى من الطاعه اول ما بيكون قلبه نشيط ونفسه آه، يعني آه، محبه ما بيعرفش يعملها تاني بيدور على النية بيلاقي النية راحت بيدور على الهمة يلاقي الهمة هبطت بيدور على آه، النشاط اللي كان موجود خلاص ليه لأنه لأنه ما نشطش من أول لحظة انتظر لو انتظرت ساعة الأذان ما بيأذن مش هتدرك ال- آه، السنن ال- القبلية ولو استنيت كمان شوية قد لا تدرك الصلاة نفسها معايا وهكذا لذلك قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فأحبتي قبل الختام آه، ما تسيبش في قلبك شر لا تترك في قلبك شر أبدا لأن آه، آه، الشر ده لن يعود إلا بشر والقلب الذي فيه شر والعياذ بالله عز وجل صاحبه تعيس صاحبه تعيس لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ها والنبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وقال الله تعالى ونفس وما, وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأنت قلبك ممكن تزكيه وتسعده و- وته- وتهنئه بإيه؟ بذكرك لله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بالدعاء قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك بالإيمان والصبر قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما تخليش في قلبك شر لقوله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نجاتك يوم القيامة مترتبة أيضا على سلامة قلبك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحبتي في الله آه، سعدت بكم كما أسعد في كل مرة وإن كان من خير في هذا البرنامج أو في غيره فهو من الله وحده فهو من الله وحده وبتوفيقه وحده وسداده وحده سبحانه وتعالى وجل جلاله هو هو الكريم وهو الرحيم وهو البر وهو العظيم يعطي من يشاء ويكرم من يشاء ويسلب ممن يشاء قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرزقهم بغير حساب وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم وأهلينا وأباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأبناءنا وذريتنا وأزواجنا تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى ويجعلنا وإياكم له ذكارين له شكارين له مطوعين عليه متوكلين إليه منيبين أسأل الله أن يخلصنا وإياكم من الدنيا وحبها والقرب من أهلها وأسأل الله أن يقربنا وإياكم من الصالحين الأتقياء ال ال آه، الأنقياء الأخفياء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحبه وأن يهنئنا بقربه أحبتي آه، آه، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل أحبتي أذكركم غدا الجمعة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله فإن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من